بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين اقرا بنعمه المسيح الايات الاولى في سفر اعمال الرسل الكلام الاول انشاته يا ساوفيلوس عن جميع ما ابتدا يسوع يفعله ويعلم به الى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم الذين اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيره بعدما تالم وهو يظهر لهم اربعين يوما ويتكلم عن الامور المختصه بملكوت الله وفيما هو مجتمع معهم اوصاهم الا يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه لكنكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم في كل اليهوديه والسامره والى اقصى الارض نعمه الله الاب تكون مع جميعنا امين كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد استشهاد أبائنا الرسل الممثلين في القديس بطرس الرسول الذي يعتبر من أوائل الرسل اللي اختارهم ربنا يسوع المسيح قديس بولس الرسول اللي بيعتبر آخر من اختارهم ربنا يسوع بعد صعوده وانضم إلى جماعة الرسل والتلاميذ وطبعا احنا العيد جاي يوم الجمعة ولأن الجمعة صيام فإحنا العيد بنفطر فيه يوم السبت عايز أكلمكم النهاردة كلمتكم في المرات اللي فاتت عن موضوعات مرتبطة بالكنيسة كلمت عن نعمة الوجود أو نعمة وجود كنيسة ومعنى كلمة كنيسة بحروفها كنيسة والأسرار السبعة والكنيسة والقراءات الكتاب المقدس النهاردة عايز أكلمكم عن الكنيسة والذاكرة التاريخية ويمكن تعبير ده يكون إلى حد ما جديد على أذهاننا الذاكرة التاريخية الكنيسة أقدم كيان شعبي على أرض مصر وهذا الكيان ابتدى مع ميلاد ربنا يسوع المسيح وإن كان من الأصوب أن نقول أن الكيان بتاع الكنيسة والنبوة بتأسيسها ابتدى قبل ميلاد المسيح بقرون كثيرة بحوالي 700 سنة وكسر وزي ما قريت هنا بيقول ربنا يسوع للتلاميذ ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات الأزمنة والأوقات عايز اكلمك على الزمان وعلى الوقت فكرة ان الزمان يتقسم الوقت يتقسم لسنوات والشهور هذه فكرة مصرية قديمة يعني حكاية إن يبقى في إيدينا ساعات ونبص لساعة على الحيطة دي مش حاجة حديثة دي حاجة قديمة جدا وأشهر مؤرخ عند الإغريق عند اليونانيين اسمه هيرودوت هيرودوت ده جه قبل ميلاد المسيح ب 300 سنة ثلاث قرون قال عن التقويم اللي اتوجد في مصر يعني عايزك تعرف ان اللي اخترع التقويم اللي اخترع تقسيم الزمن هو مصر في التاريخ القديم وده اللي خلى دكتور زي الدكتور أحمد زويل وده عالم كبير وحاصل على جائزة نوبل سنة 99 إن هذا العالم الكبير ينجح في إنه يقسم الزمن لأقسام أصغر وأصغر وأصغر عايز أديلك فكرة كده مختصرة شديدة تناسبنا كلنا مش هشرح حاجة علمية يعني هيرودوت ده قال إيه عايز أقرأ لكم العبارة اللي قالها قال لقد كان قدماء المصريين هم أول من ابتدع حساب السنة فكرة سنة اللي ابتدعها المصريين وقسموها إلى 12 قسما بحسب ما كان لهم من المعلومات حسب النجوم يعني لما تقسمت السنة 12 شهر فيما بعد ده حاجة مرتبطة بالنجوم وده علم كبير قوي مش طبعا مكان الحديث عنه ويتضح لي ده هيرودوت اللي بيقول أن أحزق يعني أشطر من الغ... اليونانيين أنهم أشطر من اليونانيين فقد كان المصريون يحسبون الشهر ثلاثين يوما ويضيفون خمسة أيام إلى السنة لكي يدور الفصل ويرجع إلى نقطة البداية زي الساعة كده تلف كده كاملة هم حسبوها 365 يوم 12 شهر 30 يوم ويحطوا عليهم خمس أيام وتبقى العملية ماشية مظبوطة خالص ده قدماء المصريين وتقسمت السنة للشهور ويناير وفبراير وشهور بقى جت بعد كده زي يوليو يوليوس قيصر واغسطس اغسطس قيصر وقال ده اشمعنى اكون 31 يوم فالتاني بقى 31 يوم وحكايات كتيره خالص. لكن عايزك تعرف ان السنه اتقسمت بهذه الصوره. وبقى معروف على الدوران ده هنا بيجي العيد الفلاني والعيد الفلاني والمناسبه الفلانيه ده ايام قدماء المصريين بقت العمليه ماشيه. بس لاحظوا ملحوظه غريبه قوي. لاحظوا أن الأعياد الثابتة كل ده في قدماء المصريين أن الأعياد الثابتة الهم عندهم لا تأتي في موقعها الجغرافي أو الفلكي إلا كل 1460 سنة أنا عارف إن دي كلام صعب يمكن علينا كلنا لكن يعني هنمر عليه وهشرحه باختصار شديد يعني المفروض إن الدائرة تحصل كده بس لاحظوا ان الاعياد السي... الثابته بتاعتهم الثابته عند قدماء المصريين ما بتجيش في موقعها بالظبط بالنسبه للنجوم الا كل 1460 سنه فرق كبير قوي 1400 يعني كل 14 قرن فقالوا ايه الحكايه فلقوا ان العمليه دي الدورانه دي فيها تاخير ربع يوم كويس فقالوا يعني العمليه مش بتلف في 365 يوم لا 365 يوم وربع طب وهنعمل ازاي يوم ربع قالوا طب نجمع ربع على ربع على ربع يبقوا ايه يوم ونسميها سنه كبيسه ومن هنا جاءت فكره السنه الكبيسه اللي هي تجميع الارباع دهيت عبر السنه باختصار شديد خالص وسموها بالشكل ده وبدأت الأعياد تقع في موقعها الفلكي من حيث طول النهار والليل وده كله تم قبل الميلاد بقرون قبل ميلاد السيد المسيح بقرون واكتشفوا الفرق ده والاكتشاف ده علماء فلك اكتشفوه على أرض مصر في منطقة أبو قير في اسكندرية كل ده قبل ميلاد المسيح واحد فيكم هيسألني يقول له ايه علاقتنا بالكلام ده كله ده كلام كله قبل ميلاد المسيح أقول لك لأن الكنيسة خدت السنة المصرية القديمة وجعلتها هي السنة المعتمدة كنسيا وزي ما السنة المصرية القديمة اللي متقسمة ل 12 شهر وخمس أيام وربع أو خمس أيام بيزيدوا يبقوا ست أيام في السنة الكبيسة قسموه سنة كده وبقت السنة القبطية أو الكنسية بنفس النظام بس عايزك تاخد بالك من معلومة مهمة إن السنة عند المصريين القدماء بتتقسم لثلاث فصول مش زينا أربع فصول إحنا عندنا أربع فصول الشتاء ها، الربيع الصيف الخريف نرجع للشتاء وهكذا دول الأربع فصول قدماء المصريين ما كانش عندهم الكلام ده كانوا بيقسموها لثلاث أقسام طب بيقسموها بحسب إيه بحسب الزرع حسب المية حسب الحصاد فعملوا ثلاث فصول اسمهم الفيضان فصل الفيضان يعني المية وفصل الزرع يعني زراعة الأرض وأخيرا فصل الحصاد اللي هو حصاد الأرض وبقى حتى مثلا الشعوب زي الشعب اليهودي عنده عيد اسمه عيد الحصاد مثلا واحنا عندنا آم، امثله في الشهور بتاعتنا كلها مرتبطه بالزرع يعني يقول لك هتور ابو الذهب المنطور لان بيبتدي فيه زراعه القمح شهر نوفمبر كده زراعه القمح او يبتدي تنزل الميه والميه وهي نازله في لمعان الشمس بتبان كانها قطرات من الذهب وهكذا فالكنيسة هنخش بقى في المجال الكنسي اعتمدت السنة المصرية القديمة كسنة كنسية وضبطت عليها كل شيء ليه؟ لأن كل المصريين عايشين حوالين نهر النيل ونهر النيل ده يجيب مية نزرع الأرض اللي من جنبها تطلع ثمر ناكله نعيش فبقت الدورة دهيت كلها مرتباط الإنسان المصري بنهر النيل وزي ما انتم عارفين زمان كانوا بيستخدموا نهر النيل ويعتبروه الإله كانوا يسموه الإله حابي إله كان معبود عند قدماء المصريين خلاصة الأمر أن الزمن الذي بدأت فيه الكنيسة صار زمنا كنسيا وزمنا شعبيا للشعب وس- وزمنا زراعيا مرتبط بالزرع يعني مثلا في شهر أبيب اللي احنا فيه ده في أمثلة كده لطيفة قوي من الأمثال اللطيف تقول إيه اللي ياكل ملوخية في أبيب يجيب لبطنه طبيب فيعني ما تعملوش ملوخية ليه جو حر والمصارين مش مستحملة وعايزة مية كتير فالملوخية تبقى مثلا في أبيب برضو يقولوا مثل في أبيب العنب يطيب أحسن شهر للعنب هو شهر أبيب اللي احنا فيه وهكذا فبقى الزمن زمن مصري قديم عايشة بيه الكنيسة وفي الشهور القبطية توت باب هطور كياك طوبة أمشير برمهات برمودة بشمس بقونة أبيب مصرة وأيام النسي أو شهر النسي الشهر الصغير تقول لي ويعني إيه ذاكرة تاريخية أقول لك الكنيسة بتاعتنا كنيسة ككنيسة مصرية وعلى أرض مصر وبإيماننا القبطي الأرثوذكسي التاريخ فيها في غاية غاية الأهمية ليه؟ التاريخ بصفة عامة للبشر هو حياة الإنسان من زمن لزمن كان في أزمنة قبل كده وفي ناس كانت عايشة والناس دهيت كملت حياتها وانتقلت وجينا احنا الجيل ده هنعيش حياتنا وتنتهي حياتنا على الأرض ويجي جيل بعدنا وجيل تالت وعاشر وعشرين زي ما كان في قبل كده أجيال كتير فالتاريخ زي من كلمة history يعني his story يعني قصته قصة الإنسان فبيحكي قصة الإنسان التاريخ وكلمة قصة دي كلمة حلوة الحاجة التانية في التاريخ إن التاريخ بيقدم لنا خبرات ومن الأمور المهمة جدا إن احنا نعرف اللي قبلنا اختبروا إيه وعاشوا إزاي والخبرات دي عندما تتراكم تكون ما نسميه بالحضارة بالحضارة يعني مثلا لما يبقى قدماء المصريين كانوا عظماء في مشروعات المباني زي الأهرامات وزي أبو الهي- الهول وزي المعابد المتروكة في الأقصر ضروري الإنسان المصري بقى عنده قدرة في البناء وفعلا من أحسن البنائين في عمل البناء اليد المصرية فالتاريخ يحكي لنا الحضارة ويحكي لنا الثقافة ويحكي لنا المعرفة وده كله مهم لنا حاجة التالتة إن التاريخ يكشف لنا أعمال يد الله مع الإنسان ربنا اللي بيشتغل ويا الإنسان بيشتغل ويا الكنيسة بيشتغل ويا الوطن بيشتغل ويا البلاد الله اللي بيشتغل وبيشتغل بس مش في الأيام ده بيشتغل حتى في الأرض اللي بتطلع لنا زرع هي الأرض دي بتطلع زرع من نفسها ما هي بتطلع زرع ومن يعطي الحياة هو الله فالتاريخ لنا ككنيسة في غاية غاية الأهمية تقول لي وضح لي الصورة شوية هوضحها لك بعبارة كلكم حافظينها وبترتلوها وبنصليها في باكر كل يوم لما بنقول عن طوبى للرجل وبعدين يكون كالشجرة اقف عند دي بس يكون كالشجرة المغروسة مش شجرة بس فالكنيسة هي الشجرة المغروسة مغروسة يعني لها جذور ممتدة في الأرض يعني لها تاريخ الجذور دي مش بتطلع في يوم وليلة ده بتطلع ده انت احيانا تشوف شجرة جذورها ممتدة مثلا آه، من 30 و40 سنة واكتر وفي اشجار نشوفها في بعض الطرق هنا عندنا في القاهرة تلاقي جذورها ممتدة يمكن بالمئة سنة فالكنيسة هي الشجرة المغروسة على مجاري المياه وإن لم تكن مغروسة تبقى على سطح الأرض يبقى أي شوية هواء يوقعوها فمغروسة يعني الثبات ويعني القوة الكنيسة القبطية أقدم كيان شعبي على أرض مصر ودي حقيقة لازم نفهمها كلنا الحاجة التانية إن كنيستنا واحدة من أقدم كنائس العالم كنيستنا قديمة جدا قديمة على الأرض وقديمة في الزمن قديمة في الزمن لما جت نبوة في سفر أشعياء في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر وعند تخومها تسبح في حدود أسيوط في الدير المحرق والعمود عند تخومها اللي هو القديس ماري مرقس باعتبار أن الرسل أعمدة الكنيسة والكنيسة كنيستنا في الزمن قديمة وعلى الأرض قديمة باعتبار السيد المسيح في الهروب إلى مصر جه وعاش في مصر هنا البلد الوحيدة اللي اختارها انه يعيش فيها وعاش فيها مش في مكان واحد ولا في وقت قصير ده عاش في اماكن كتيرة اكتر من 25 مكان وعاش في الاماكن دهيت وبارك الارض كلها الارض والنهر وكمان جه بعد كده القديس ماري مرقس علشان الكرازة بالإيمان المسيحي فهي كنيستنا قديمة في الزمن وقديمة على الأرض في التاريخ كمان كنيستنا واحدة من الكراسي الرسولية في العالم يعني الكرسي اللي أسسه رسول من تلاميذ ورسل ربنا يسوع المسيح فاحنا عندنا ماري مرقس الكنائس الرسولية أورشليم اللي بيسموها أم الكنائس وبعدين أنطاكيا اللي أول بلد دعي فيها الناس مسيحيين ثم الاسكندريه بتاعتنا ثم روما ثم اضيفت لها القسطنطينيه اللي هي اسطنبول دلوقتي ولما موسكو انشئت وامنت بالمسيح سموها كانها قسطنطينيه الجديده لكن الكنائس الرسوليه اللي هي بشرها اباء رسل وصارت كنيستنا كنيسه رسوليه بالصورة الحلوة دهيت يظهر قدامنا انواع كتيره للتاريخ التاريخ مش نوع واحد بس انا عايز اركز وياك على خمس انواع من التاريخ اول نوع اللي هو تاريخ العالم كله وده احيانا يسموه قصه الحضاره وفي كتب طبعا ومراجع كبيره بالعنوان ده تاريخ العالم كله اللي احنا فيه كوكب الارض التاريخ الثاني تاريخ الوطن الارض اللي احنا عايشين فيها وطبعا كل دوله في العالم لها تاريخ يعني السودان لها تاريخ وليبيا جنبنا لها تاريخ وفلسطين لها تاريخ واسرائيل لها تاريخ ولبنان لها تاريخ كل دوله بس مصر بالذات تاريخها قديم جدا يسموه كده تاريخ سحيق واحيانا يسموه كده deep history تاريخ عميق لانه تاريخ من قبل مجيء المسيح بقرون وقرون والحضاره اول ما بدات بدات هنا على ضفاف نهر النيل عشان كده تاريخ الوطن وتاريخ مصر القديم جدا القديم ثم الحديث ثم المعاصر كل حاجه في المدارس تاريخ صغير كده مراحل صغيره واحيانا حتى الطلبه يعني تاريخ صعبه شويه لكن هي زي ما بيقولوا التاريخ هو الحياه بيحكي الحياه ويا بخت المدرس اللي بيقدم التاريخ بصوره قصصيه بحيث انه يوصل لكل انسان وانت كل ما تجيلك فرصه تقرا عن تاريخ مصر اقرا واعرف نمره ثلاثه تاريخ الكتاب المقدس الكتاب اللي في ايدينا ده اتكتب على مدى زمني 1600 سنه وبالتالي التاريخ بتاعه 16 قرن من الزمان وده يعتبر شيء مدهش ان عبر 16 قرن من الزمان كتاب كتبوا بالوحي في الانجيل المقدس في الكتاب المقدس وكلهم بنفس الفكر وبنفس العقيده وبنفس الخط خط الخلاص التاريخ الرابع تاريخ المسيحيه في العالم تاريخ المسيحيه وانتشارها وامتدادها من اورشليم زي ما قال كده في الكتاب تكونون لي شهود في اورشليم دي مدينه واحده وبعد كده كل اليهوديه منطقه السامره منطقه اوسع والى اقصى الارض نمره خمسه في التاريخ اللي هو تاريخ الكنيسه القبطيه تاريخ الكنيسه اللي احنا عايشينها كنيستنا وشيء مهم للغايه ان احنا كلنا بدون استثناء نعرف تاريخ كنيستنا نعرف تاريخ ال 2000 سنة أو العشرين قرن اللي هي عمر الكنيسة القبطية وتاريخنا تاريخ مجيد وتاريخ رائع وتاريخ فيه تعليم وفيه تشهد عمل الله في كل زمن وفي كل سنة وعايز أقول في كل يوم تشهد فيه عمل الله في الكنيسة القبطية ويقولوا بقاء الكنيسة القبطية كل هذا الزمان يعتبر عجوبة من الأعاجيب أو معجزة من المعجزات اللي صنعها الله على الأرض بصفة عامة جنبنا بلاد زي ليبيا والجزائر وتونس الكنائس الوطنية اللي كانت فيها اندثرت وراحت لكن الكنيسة المصرية اللي نبتت على أرض مصر عايشة وحية وفعالة وموجودة لغاية النهاردة وإلى النهاية تعال بقى للجزء الأخير اللي عايزك تعرفه يعني إيه الذاكرة التاريخية الكنيسة والذاكرة التاريخية كل ما صنعه الله في حياة الكنيسة نسميه الذاكرة التاريخية وفي مثل انتوا دايما حافظينه كده بيقول اللي ملوش أصل يدور على اصل مش كده برضه اللي ملوش اصل يدور له على اصل لكن الحمد لله كنيستنا لها هذا هذه الاصول الكبيره اول اول شيء بيشرح لك الذاكرة التاريخية في الكنيسة القبطية هو كتاب السنكسار وهو كتاب تاريخ وكتاب السنكسار زيه في كتاب آخر اسمه الدفنار بنقراه دايما في التسبيحة تسبيحة نص الليل كتاب السنكسار هو كتاب يومي وكتاب يتزايد باستمرار بالأحداث كتاب السنكسار عشان كده منه أنواع كتيرة جدا وكتاب السنكسار هو الكتاب الرسمي المعتمد جوه الكنيسة وبنقراه في ضمن قراءات الكنسية في القداس في كل قداس ودايما نبتديه بكلمة نعيد في هذا اليوم زي ما ذكرت لكم مرة قبل كده كتاب السنكسار كتاب يضاف له أحداث الكنيسة باستمرار الأحداث الكبيرة يعني مثلا اجتماع المجامع المسكونية مسكون في في السنكسار مثلا تدشين الكنائس في بداية العمل كده او انشاء الكنائس يعني اول كنيسه انشئت في اوروبا كانت في مدينه فيليبي فوجود كنيسه في هذه المدينه اول كنيسه لازم يتسجل في السنكسار يتسجل في السنكسار تذكارات مهمه جدا زي عوده رفات القديس ماري مرقس عندنا وعوده رفات القديس اثناسيوس او جزء من رفاته عندنا في مصر هنا فتتسجل الأحداث التاريخية دي زي تدشين الكاتدرائية اللي تم السنة اللي فاتت الأحداث المهمة والخطيرة والكبيرة بنسجلها علشان الإنسان ما ينساش أصل عايز أقول لك حاجة كلمة إنسان معناها كائن يتميز بالنسيان بينسى الإنسان فينا بينسى فعلشان الذاكرة التاريخية تبقى حاضرة باستمرار الكنيسة بتعلمنا من خلال كتاب السنكسار وكتاب السنكسار الحقيقة مفروض انه يبقى في كل بيت مفروض انه يتقرا في كل يوم سواء هحضر قداس او مش هحضر قداس لكن نعرف ان بكرة تذكار القديس فلان يعني مثلا احنا اول الشهر ابتدينا بالقديس موسى الاسود أول شهر يوليا قديس موسى الأسود في يوم 15 هنتقابل والقديس الأنبا بشوي والقديس أنبا كراس وقبليهم بيوم القديس أنبا شنودة رئيس المتوحدين لما نوصل لنهاية الشهر يوم 30 لنلاقي القديسة مارينا الشهيدة ويوم 31 لنلاقي القديس أبانوب النهيسي كل يوم له تاريخ كل يوم له حكاية كل يوم له قديس فلازم نعيش ولازم نعلم ولادنا ويا بخت الأب والأم اللي بيقعدوا في البيت ويقروا السنكسار ويا ابنهم وبنتهم ويعلموهم ببساطة شديدة هذا التاريخ وهذه الذاكرة عشان ما حدش ينسى الذاكرة الذاكرة التاريخية نمرة اتنين التقويم الكنسي بتاعنا اللي قلت عليه من شوية توت بابا هاتور والأعياد اللي بتيجي فيه يجي واحد توت يبقى عيد النيروز 17 توت يبقى عيد الصليب ونفضل ماشيين كده في أعياد ومناسبات وأصوام معروفة مثلا 16 هاتور نبتدي صوم الميلاد 29 كياك نعيد عيد الميلاد وتفضل الأعياد والأصوام مرتبطة ويجي خمسة أبيب اللي هو يوم الجمعة الجاية وعليكم خير يوم خمسة أبيب نحتفل بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس النهاردة مثلا ثلاثة أبيب القديس كيرلس عمود الدين ونفضل كده عايشين في التقويم طول السنة لدرجة من التقاليد الجميلة لما ربنا يبعت مولود جديد ولد أو بنت يقوم أهله يفتحوا كتاب السنكسار على اليوم اللي اتولد فيه ويشوفوا القديس ده إيه مين النهاردة أو قبليها بيوم أو بعدها بيوم عشان يختاروا اسم مناسب ويبقى الواحد كده لما يحمل اسم من الأسماء القبطية المصرية اللي عاشت على أرض مصر هنا يبقى يحق له أنه يقول أنا ابن الشهداء وابن القديسين دول وابن النساك دول وابن القامات البط... الطويل اللي عاشت في البطولة الروحية زي مثلا أثناسيوس الرسول وزي كيرلس عمود الدين إلى آخره من هؤلاء القديسين نمرة اتنين التقويم مفروض كلنا بعارفين الشهور وعارفين النهاردة كام في الشهر الشهر القبطي واحنا في سنة كام كل ده مسؤولية علينا كلنا أباء وخدام وشعب وكل بيت انه يعرف كده وطبعا زي ما انتم عارفين ان مثلا جريدة زي جريدة الأهرام وهي جريدة قديمة في مصر وتعتبر أقدم جريدة عربية مستمرة في الصدور بيتكتب فيها التاريخ الميلادي والتاريخ القبطي والتاريخ الهجري الثلاث تقاويم الأساسية اللي موجودة عندنا في مصر نمرة ثلاثة الذاكرة التاريخية تأتي بالأمثال الشعبية الأمثال الشعبية دي ما حصلتش في يوم ولا واحد قعد ألفها ولا واحد قعد كده يحط له كلمتين على بعض لا الأمثال الشعبية طلعت من واقع الحياة من واقع التاريخ سواء الأمثال المرتبطة بالشهور القبطية زي الأمثال اللي قلتها لكم دلوقتي أو الأمثال اللي هي بنعيشها في حياتنا اليومية أو سفر الأمثال اللي موجود في الكتاب المقدس الأمثال بصفة عامة هي خبرات حياة والأمثال مهمة جدا نقرا سفر الأمثال كل يوم والأمثال الشعبية نتعلمها ونفهمها ونستخدمها وأمثال يعني مثلا يقول لك مال الوقف يهد السقف مال الوقف يعني اللي يعتدي على قرش في الكنيسة الباقي معروف واخدين بالكم شوف التعبير طب الناس جابت المثل ده منين خبرات حياة تراكمت فصار المثل معبر عن حقيقة من يزرع بالشح بالشح يحصد ده موجود في الإنجيل هو كده ومن جد وجد اجتهد وقيسوا على هذا أمثال كثيرة جدا مرتبطة بالحياة اليومية ومرتبطة بالناس مرتبطة أحيانا بالأكل الأكل زي ما قلت لك في أبيب العنب يطيب وهكذا قيس على كده الأمثال خبرات حياتية مفيدة لنا وتعتبر جزء من الذاكرة الشعبية أو الذاكرة التاريخية لنا الذاكرة التاريخية أيضا فيها الأيقونات الأيقونات القديمة بالذات اللي بنشوفها في الكنائس القديمة وفي الأديرة ما دي لها تاريخ كل أيقونة لها حكاية أيقونة مش مجرد رسم كده ده موضوع موضوع كبير كمان في الليتورجيات الليتورجيات زي الصلوات زي الألحان زي المدايح كل ده له تاريخ يعني مش أي لحن بنقوله كده واحد قعد ألفه لا ده له تاريخ وله جذور في الإنجيل لما نيجي نصلي التسبحة ونبتدي مثلا بالهوس الأول الهوس الأول ده جزء من إنجيل من سفر الخروج بناخد إصحاح 15 ونرتل بيه مثلا في الهوس الثاني اللي هو مزمور شكر ناخد مزمور 135 أو 136 ونرتل بيه فكل عمل له تاريخ كل لحن له تاريخ القداسات اللي بنصليها في الكنيسة كل قداس مش عايز اقول لك كل قداس كل باراجراف له تاريخ تاريخ اعرف التاريخ ما تتكلمش عن حاجة انت لسه ما فهمتهاش كل عيد له تاريخ كل صوم له تاريخ كل تقليد بنعيشه في كنيستنا له تاريخ طويل خالص فالليتروجيات على اختلاف انواعها سواء قداسات سواء أسرار بنصليها سواء أنحاء ألحان بنرتلها كل ده له تاريخ كمان التاريخ بتاعنا والذاكرة التاريخية في المخطوطات المخطوطات بعض البيوت بيبقى فيها مخطوطات كتبها الجدود أو جد الجدود عندك تسلمها للكنيسة لأن يمكن وجودها عندك يعني مرة ناس يمسكوا المخطوطات دي ويولعوا بيها الفرن في بعض القرى ويضيعوا تراث فأنت لو اتوجدت طبعا الكنايس بعض الكنايس فيها كده بعض الأديرة فيها كده لكن ودي بتحكي تراث قديم جدا ومكتبات يكفي ان بعض المكتبات الاوروبيه مكتبه واحده مكتبه اوروبيه واحده فيها 30 الف مخطوط قبطي اتسرقوا من مصر طبعا مش اتسرقوا في سنه فكانهم سرقوا الذاكره عشان كده حفظ الحاجات دهيت مسؤوليه جماعيه عندنا كلنا كل شيء في الكنيسه حتى اللبس بتاعنا لبس الكهنوتي واللبس بتاع الخدمة الأبيض اللي بنلبسه كل شيء له تاريخ ويجب أن نحفظ التاريخ ونعيشه ونقراه أنا عايز أقول لك حاجة حلوة لو حبيت تعملها خلال الصيف أو باقي فيه شهرين ولا ثلاثة في كتاب حلو اسمه قصة الكنيسة القبطية الكتاب ده تاريخ الكنيسة القبطية عملوا كاهن من كهنة ملاوي المشهورين زمان أبونا منسى يوحنا مش كده وده كتاب كتاب مجلد واحد لكن كمان في إنسانة فاضلة ومؤرخة أوقفت حياتها كاملة عشان تكتب قصة الكنيسة القبطية خد عمرها كله اسمها إيريس حبيب المصري وطلعت أظن 8 أو 9 أجزاء كبيرة هات أجزاء واقعد اقرا واعرف واحفظ وعلم ولادك والخدام والاجتماعات أيضا تعليم التاريخ أحد أسباب تقوية الإيمان الإيمان اللي احنا عايشين فيه النهاردة عمره صح ألفين سنة وما قبل ألفين سنة لكن اللي حافظوا عليه هم اللي صنعوا التاريخ عشان كده من فضلك اهتم بالتاريخ حتى زمان يمكن حضراتكم تفتكروا الكبار منكم ان الانجيل الكتاب المقدس كانوا يسيبوا فيه صفحتين ثلاثة بيض في الوسط بين العهد القديم والجديد وكان ده يتكتب فيه تاريخ العائلة فلان اتجوز فلانة خلفوا سين وصاد وعين وبعدين لما كبروا سين اتجوز فلانة صاد اتجوزت فلان خلفوا ايه الاجيال بالشكل ده فتاريخ العائله ايضا من الامور المهمه جدا انتوا عارفين في ايام الحمله الفرنسيه على مصر من اكثر من 200 سنه في بعض اللقباط هاجروا راحوا فرنسا وهم هناك في فرنسا اتسجلوا في البلديه البلد اللي راحوه وعندنا واحد من اباء الرهبان بيدرس اللقباط والأسر القبطية اللي خرجت من مصر من 200 سنة وأكتر وبيتتبع تاريخهم من خلال ما هو مذكور في سجلات بلدية بلد من بلاد فرنسا تاريخ اهتموا بالتاريخ واحفظوا الذاكرة التاريخية واحكوها دايما لأولادكم وانت اعرفها جيدا هذا يفيد وهذا يحفظ الإيمان وكفايه ان احنا بنحتفل بعيد الرسل برضو ده تاريخ قديم جدا استشهدوا سنة 67 ميلادية والنهاردة بنحتفل بيهم بعد عشرين أو ما يقرب من عشرين قرن من الزمان التاريخ هو الحياة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين من الليل يا سبتري كاي كي يومنا بماتي Kjai Kristus i ånens stund i ånden. Amen.
Den åsje våren går mot Jehoven sjøy Jesus be Kristus så småningom är med Fjaro mare beknainim tikirini og en softin bek. Le og Sodiamono naina na kichit kharis moy sistemet oy bendemet shi sedek تيمت خلو انت يعقوب بن جناه انت مسو صالا ikad yatson bende david tisobiya ente solomon ابن ما بركليتم في تبقي جني ابو سطولوس ابجوي زب اي عرب ان كلمة بتاهو ايرت فين بن يود الطايوت نار شيربس بابا بطا ودروس من بن يودم متروبوليتيس افا مارقوس نم بن من يوتن ابس كوبس نيت كيني مرب نوت نوت انت اتفيف تقرؤو هي جنو اسرونوس انهن ميشن رمبي نمهن سيو انيري نيكو انت بسبيو انو قادي تيرو صابي سيد انو اتشرف قيم كوليم توب خريستوس ريه كنت فكان النوفي ناني فولخن اوهيريني كتاب فنش تناي كريا ليسون كريا ليسون كريا كيريه فوق فلوغي سونامي سونامي لس اسمه ايروي اسمه إيرويس تيمتان يكملي ملقم باسمه ليترأف الله علينا ويباركنا ويظهر وجهه علينا ويرحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس والأربعة حيوانات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السمائية وكل الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم بركة ملك هذه الليلة وبركة أبائنا الرسل وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوت آمين سشوري أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر من مسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لابد أبدا والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم أمضوا بسلام سلام الرب يكون مع جماعكم